بص احنا خدنا الصبح فكرتين مرتبطين بالإيمان فاكرينهم ها الاتكال والمبادرة اللي عنده إيمان كل ما إيمانه زاد اتكاله أو تسليمه أو ثقته في ربنا زادت واللي عنده إيمان كل ما ده بيبقى مختلف بيبقى إيجابي بيبقى مبادر بيبقى مؤثر ما بيبقاش تابع ما بيبقاش إيه اه متشكل من الدنيا الصفة الثالثة اللي هناخدها الخضوع اللي عنده إيمان سهل عليه يخضع أو الخضوع حاجة أساسية جدا وهنختم بالوصية اللي انتوا كتبتوها في الآخر لأن الخضوع هو اللي يخلي ببساطة يا جماعة الواحد يجري في الطريق الروحي يعني ايه اللي بيفرق واحد عن واحد أكتر حاجة تفرق واحد عن واحد في السرعة في البنزين بتاع الحياة الروحية الكلمة دي سيبكم من أي حاجة تانية الحكاية مش قرايات ولا معلومات ولا ذكاء ولا هو فرق واحد عن واحد في سرعة النمو أو الحركة الروحية هي الكلمة دي كل ما الواحد كان يخضع خضوعا حقيقيا كل ما كانت حياته الروحية قوية ونامية بسرعة الأول تعالوا نشوف بالإيمان يحصل إيه بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع هذه بقى إيه واحد من قمم الإيمان قيل عنه الفيرب ده الفعل ده أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي وهي دي حتة الإيمان أنه طالع مش محسوبة مش شايف لأن الواحد لو شايف كويس ده ما يبقاش إيمان يبقى ما نسميه العيان العيان يعني عيني شايف الإيمان معناه مش شايف مش شايف مش شايف رايح فين مش عارف بالظبط هيحصل ايه بس عارف ان ربنا معايا فالإيمان إيقان بأمور لا ترى ثقة بما يرجى لكن تحتاج إلى طاعة ربنا بيقول لك حب عدوك مالكش دعوة هيستغلني يا رب هبقى ملطشة ها وبعدين قول حاضر قول حاضر حتى لو ما شفتش لسه النتائج بكرة هتشوف النتائج بكرة هتشوف يعني ايه المحبة تغلب العداوة والخير يكسب الشر هتقدر بس دلوقتي لا الطاعة بنت الإيمان يعني ايه يا جماعة كل ما الإيمان زاد الثقة في ربنا زادت سهل عليا أقول له حاضر يا رب احنا امتى بنقول حاضر لشخص بنثق فيه تماما فكلنا بنمشي وراه ما بنفكرش لو الثقة ضعيفة حتى سوري يعني بين زوجين لو الزوجة مش واثقة في زوجها بتبقى موضوع الخضوع بالنسبة لها صعب لأنها مش مقتنعة بتفكيره لو شاب ابتدى يحس ان والديه بيقولوا كلام ما يدخلش دماغه الثقة بتقل والطاعة بتروح إذا الطاعة دايما تعبير إيمان أو الإيمان يولد طاعة لما الواحد يثق تماما يسهل عليه جدا الطاعة وهنا الطاعة حطها في أربع كلمات طاعة الله في الوصية وطاعة رجل الله في الكنيسة كممثل للكنيسة وطاعة خطة الله في التجارب وطاعة صوت الله في الضمير يعني في أربع جوانب للخضوع أنا حاطط الخضوع زي الطاعة يعني الخضوع المباشر لوصية صريحة بتقول لي مثلا اغفروا يغفر لكم اعطوا لا تدينوا خلاص دي وصية ربنا بيقول كده وعندي الكنيسة أو أبويا الروحي بيقول لي مثلا صلي خمس مزامير هي طبعا من روح الوصية بس هو فصل عليا كده إيه قانون أو برنامج أو قال لي إيه بلاش ترفع القضية دي مش عارف أعمل كذا ادي مجال تاني للطاعة مجال تالت هو ظروف ربنا حطها في حياتي مشاكل ضيقات هموم تجارب برضو لازم اوطي راسي ما هو ايه ما ممكن افضل بعند وبقاوح وبزعق وبتذمر وبكسر الدنيا برضو ده مجال للخضوع المجال الاخير صوت داخلي يلح عليا في حاجة انا عارف انها صح يجوز مش نص آية واضحة يجوز مش كلمة واضحة من أبونا يجوز الكنيسة ما اتقالتش في وعظة أو في طقس يعني لكن في صوت جوايا وأنا ميال وأنا عارف إنه الصوت ده صح يعني مش صوت بيقول لي موت حد يعني في أربع مجالات للخضوع والأربعة على فكرة متوازيين يعني إيه ما ينفعش تقول بسمع ربنا ملياش دعوه بكنيسته الحقيقه كنيسته وعروسته كنيسته دي حته منه فما ما بيقولوش حاجه عكس بعض ولو ضميرك مظبوط مش هيقول حاجه عكس الوصيه ولو التجارب من ايد ربنا وده اللي طول الوقت كده يبقى بتزقك على الوصيه وعلى الحياه الروحيه اذا الموضوع كله في نفس الاتجاه مفيش اي تعارض عكس الطاعه او الخضوع أنسب كلمة إيه؟ العند أو ساعات تبقى كلمة القسوة قسوة القلب يعني مثلا بولس الرسول وهو بيحكي حكايته بولس قال على نفسه كلمة مهمة تورينا ليه الراجل ده بالذات كان واخد الطريق جري يقول من ثم أيها الملك أغريباس ده بعد ما عرف المسيح ب 30 سنة وهو مسجون بيتحاكم بيحكي حكايته فبيقول أنا لما شفت المسيح وكنت بكره المسيح وكنت بقفش في المسيحيين وكنت داخل دمشق وظهر لي المسيح وقال لي شاول شاول لماذا تضطهدني فبيكمل الحكاية قال له من ثم لم أكن معاندا ادي الميزة بقى لم أكن معاندا للرؤية السماوية المشكلة عكس الخضوع اللي يخليني أجري العند اللي يخليني ما اتحركش ممكن تبقى وعظة تحس إنها إيه راكبة عليك آية خبطت فيك كأنها إيه متنقية أو ضميرك بيزن عليك بقالك كذا يوم أو كذا أسبوع في حاجة وأنت مش عاوز تعمل وأنت مقتنع في دماغك إنها صح صالح حد مثلا يعني تنازل عن حاجة الواحد بيعمل إيه بيعند بيعند بيقاوح بيفاصل بيجادل وده طبعا هو ده اللي بيخلي الواحد ايه العربية بتاعته متتحركش زي الفرامل المشدودة وقال يعني ماشي بس ما, ما بتجريش تحرك ببطء شديد بسبب العند او ساعات تتسمى في الكتاب قسوة القلب يقول اليوم ان سمعتم صوته ايه لا تقسوا قلوبكم مشكلة اليهود في الكلمة دي اليهود ما كانوش محتاجين يشوفوا اكتر من اللي شافوه سمعوا صوت ربنا بودانهم واترعبوا وقالوا لموسى اعمل معروف روح اسمع انت احنا خايفين من الصوت ده وبقى ربنا اتحرك قصادهم بشكل صريح ومعجزات كل يوم انما اتقال عليهم ايه قال لهم عيون عيون يبصرون وايه ولا يبصرون اذان يسمعون ولا يفهمون لان قلب هذا الشعب قد غلظ او قد تقسى قاسي عند فرعون يوعد ويخلف يوعد ويخلف يوعد ويخلف ايه ده ده اسمه أسوة كتاب سماها كده قال قص فرعون قلبه يبقى واضح ان موسى رجل الله وبيعمل معجزات صريحة من ربنا واللي بيقوله موسى بيمشي وربنا معاه واضحة قوي والتاني راكب دماغه ويقول له خلاص يا موسى دي اخر مرة وبعد يوم يقول له امشي من وشي في الاخر هلك فرعون تعال نشوف المسيح له المجد كمعلم لكل الفضائل معلم أيضا للخضوع يعني إيه إحنا بنبص على المسيح نتعلم كل حاجة تعلمنا منه المبادرة ربنا يسوع كان مبادر ربنا يسوع كان خاضع أيوة طب وهي دي تمشي معاه طب هو ربنا يقول تعبير بقى بولس جميل يقول مع كونه ابنا ابنا دي يقصد بها بين قوسين مساويا لله في الجوهر ابن يعني ابن الله يعني إله حق من إله حق يعني يخضع له ولا يخضع لأحد لأنه إله مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به يعني إيه خد شكل الطاعة قال كما أوصاني أبي هكذا أفعل حط نفسه في صورة الابن المطيع لإرادة الآب هو طبعا في الآخر هو والآب واحد لكن المنظر اللي علمه لنا ايه يا ولاد اتعلموا من المسيح يعني عاوز يقول لنا كده انا قلت حاضر حتى الموت عاوزكم تقولوا حاضر ليا مهما كلفتكم لان في الاخر انا اعلم ان وصيته حياه ابديه يعني كما أوصاني أبي هكذا أفعل والوصية الإلهية حياة أبدية فاللي بيقولوا ربنا ده طريق السماء مهما كلفكم فهنا المسيح نفسه خد شكل الطاعة من طفولته كان مطيع ليوسف طب ما يوسف ده أنت اللي خلقه معلش بدل حطينا نفسنا كده يبقى يوسف بمثابة الأب أو جده وخلاص هقول حاضر كطفل كان خاضع لمامته العذراء في نفس الآية يقول تعلم الطاعة وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي يبقى لو طعت المسيح اللي علمنا الطاعة بحياته هتوصل لو قلت حاضر والتزمت بيها على طول الخط هتوصل السم بس دي عاوزة إيمان عاوزة ثقة إن ربنا مش بيطلب غير مصلحتك في لقى اتنين يقول نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما على يوسف وإيه والعذر وكانت أمه تحفظ كل هذه الأمور في قلبها ندخل على بولس الرسول أنا بحط بولس كمثل بس أعلى لأنه كان في دراسة عليه لكن أنا يهمني الفكرة نفسها بولس اللي قال لم أكن معاندا عبر عن الخضوع بشعار جميل جدا الشعار ده صدقوني ممكن يفرق العمر كله لو الواحد تمسك بيه لما شاف المسيح وأدرك أنه ماشي غلط لم أكن معاندا معاندش وكابر وقال لا أنا صح وتربيتي صح والفريسية صح واليهودية صح والنصارى غلط لا لا ما كانش عنيد قال خلاص يبقى ده ربنا فقال له يا رب ماذا تريد أن أفعل قول وأنا هعمل لما عاش بالمبدأ ده ماذا تريد أن أفعل معناه أم ريدي أن أنا أنفذ اللي هتقوله هعمله قال له ادخل دمشق حاضر هبعت لك واحد يقول لك هستناه حنان يا عم دوم حاضر اعمل كده اعمل كده زي ما تقول يا رب ولأنه كان عايش مطيع بولس عمل في حياته اللي يمكن ألف واحد ما يعملهمش في حياته محصلة إنجازاته في عمره يمكن محصلة شغل آلاف أساقفة وكهنة طب ليه؟ لأنه كان أكثر الناس خضوعا لإرادة الله عايز بالظبط للي ربنا عاوزه للوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد القشور دي يا جماعة رمز من لإيه ان انا ماشي بعناية ومفترض ان انا فاهم وعارف الصح وبعمله زي ما انا شايف الحالة العمل اللي دخل فيها والقشر اللي نزل من عينيه يعني انا مش هشوف تاني بعناية انا هشوف بعينيك انا مش هقول يمين ولا شمال انت تقول ادخل يمين ولا ادخل شمال افرمل ولا اكمل انا هسألك في كل خطوة انا خلاص مش همشي بدماغي وبعناية هو ده منهج الطاعة عند الواحد بيرجع لربنا بالسؤال دايما بولس من خضوعه خضع للكنيسة بسهولة لدرجة انه كانوا اللي يقولوا له حاجة يعملها ففي دمشق كان بيوعظ قالوا اليهود هيموتوه زمايله المسيحيين قالوا له هنهربك هنهربونا ازاي قال هنحطك في ايه سل كده ثبت وننزلك من السور ماشي مع ان هو من يومه مستعد للاستشهاد وبقى يذكرها بعد سنين على انها بهدله وقله قيمه وايه اللي انا عملته فيه وعملوه فيا ده انما وماله انا كنت بقول حاضر يعني بيهربوه وقال حاضر ولما جبر نابأ لقاه في طرسوس قال له تعالى خدم معايا انطاكيا حاضر اعتبرها صوت من ربنا و... وراح انطاكيا وعمل نهضه كبيره جدا بعد كده الروح القدس قال هاتولي شاول يخدم في اسيا حاضر بعد شويه في اسيا الروح القدس قال هاتولي شاول يخدم في اوروبا حاضر فالراجل ده اتنطط بين ثلاث قارات او يعني قارتين كبار لكن كل ده لانه كان خاضع لولا خضوعه كان انحصر خدمته في حته قد كده وما كناش سمعنا بيه لكن ربنا قادر يحركه زي الشطرنج بسهوله كده لانه خاضع مش ماشي بدماغه بيقول يا رب عاوزني اعمل ايه ايه صعوبة الخضوع ده الموضوع بقى المهم الموضوع يبدو انه سهل لكن هو مش سهل ليه لما تسمع آية زي اشكره في كل شيء للوهلة الأولى تقول ماشي حاضر وبعدين يعدي أسبوع ما تقولش أشكرك يا رب هو بيقولك اشكره في كل شيء تقوم تحاول فتشكر على ايه الاخبار الكويسه فمفيش اخبار كويسه فبرضه بتشكر كل ايه كل فين وفين ترجع للايه تلاقي ما كانش ده المطلوب اشكره في كل شيء فتلاقي ايه ده دي شغله طلعت صعبه اشكره في كل شيء انا اشرب ما يشكر اروح بيتنا اشكر انام واصحى اشكر المفروض كده طب انا مش بعمل كده طب ليه مش بتعمل كده لاني مش مقتنع ملهاش لازمة مش هتضيف حاجة لأن أنا رأيي أن دي حاجات طبيعية ما تستاهلش أن أنا أشكر عليها هنا المشكلة إيه بقى أنا أنا دي هي المشكلة الذات هي المشكلة في الموضوع اللي بيخليني مش مش متجاوب مع الوصية بسهولة إن أنا ليا رأي في كل حاجة لما يقول لي ادي ادي ليه يا رب ما هو الفلوس قليله وبكره ما حدش ضامنه تصور لما واحد يقول لربنا بكره يا رب مش مضمون تصوروا اللغة الجملة لما تتقال في الصلاة أصل بكرة يا رب بكرة إيه يا ابني أنت بتكلم ربنا في بكرة وتقول له مش مضمون ما بالدرجة دي حتى جوه الصلاة بنشكك ربنا في نفسه يعني الذات والكرامة أكتر حاجة تعطل الخضوع واحد يقول يعني sorry أبونا يفهم أكتر مني الموضوع مش مسألة مفهومية مسألة أنه أبونا هيقول لك اللي ربنا قاله مش هيقول أكتر ولا أقل ليه الكنيسة تعمل كده شفهمها في الحاجات دي okay وضميرك يحكمك تقول لا الصوت ده غلط دي وسوسة طب يعني لا ربنا عاجب ولا كنيسته عاجبة ولا ضميرك عجب طب وبعدين ده من ايه ده من الذات من الايجو انا مهم انا بفهم انا عارف تخلي طبعا الخضوع صعب جدا فرعون كان عنيد عشان فرعون ببساطة انما موسى كان مطيع جدا لانه موسى شايف نفسه غلبان مش شايف نفسه كبير فاللي بيصعب الخضوع عموما الذات لأن أي وصية المفروض يتقال لها إيه حاضر يا رب ليكن ليك قولك ومن العذرة هنا بقى إيه سوبر في الحتة دي عظيمة لما قالت للملاك ليكن ليك قولك وطول حياتها تقول حاضر كأن لا رأي له يوسف يقول لها هنروح مصر نروح مش هنزور الأهرامات يعني نروح نتبهدل في مصر ماشي حاضر وبعدين يدوب هيستقروا عند المحرق يدوب آخر ست شهور اللي خدت نفسها يا عيني وجاية من بحر الإبلي قال لها يلا نرجع والملاك ما يكلمش العذر يكلم الراجل العجوز يوسف مع ان العذر هي هي يعني الشخصية في الموضوع يعني لكن عشان يفرجنا على الطاعة فيقول لها يلا نرجع لو واحدة تاني تقول له كنا جينا ليه طيب لما يدوب هاجرنا ويدوب بقالنا ست شهور هن... هنستقر هنرجع لا هي ما بتقولش كده تقول حاضر وترجع وبعدين يقول لها بصي أرشلاوس الجديد ده اللي مطرح هيرود الشخصية مش كويسة بلاش نعيش في البلد دي نعيش في الناصرة ليه الناصرة سمعتها كويسة لا أسوأ واحد أسوأ بلد في السمعة طيب حاضر فيش منطق في الموضوع تختار الناصرة دي البلد اللي سمعتها وحش اه بس يمكن أأمن شوية مش هيدوروا على يسوع هناك عادة لو زوجة لو يعني افترضنا يعني جوزها بيقول لها كده ده يعني هتخليه يندم طبعا انه فكر حتى بالطريقة دي انما العذراء ببساطة حاضر حاضر مصر حاضر نرجع من مصر حاضر الناصر ما بتقولش ما بتقترحش لان هي عندها ايمان ان كل حاجة ربنا سيئها ومرتبها وعندها تواضع ما عندهاش ذات انكرت نفسها خالص طوبى شوف التعبير اللي قاله الكتاب للتي آمنت طب ما هي مش باينة حتة الإيمان باين الخضوع بس الإيمان باين في الخضوع طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب لأن إيمانها جبار فكان خضوعها مثالي تاني حاجة بتصعب الخضوع الخبرة الشخصية أنا بحل الموضوع ده بالطريقة الفلانية بقالي عشرين سنة أيوة ده ما يلغيش أن في المرة الواحد وعشرين ممكن يكون في طريقة تاني وممكن ربنا يكون له رأي تاني يعني برضو أرجع أسأل أه أرجع أسأل حتى بعد ده كله أيوة لأن خبراتك ممكن برضو تفضل محدودة خبراتك هي خبراتك أنت غير ربنا فارجع برضو استشير صعوبة الخضوع كمان أن الواحد ساعات من كتر العند أساسا ما بيسمعش بقى ما بيسمعش يعني يعني لو سمع وعظة يقول دي تركب على فلان لو ضميره نقح يسكته بأي طريقة لو الكنيسة قالت يتريق على الكنيسة أوكي ده بطل يسمع بقى ده حتى الصوت مش واصل بقى من له أذنان للسمع فليسمع من صعوبة الخضوع رأي الناس ساعات ودنا تبقى قد كده للناس وقد كده لربنا فالناس كلها بتقول ومرة المسيح عمل المفارقة دي لما قال للتلاميذ هي الناس بتقول عليا ايه كان عاوز يعرف هما متأثرين بكلام الناس ولا بالخبرة الشخصية أكتر فقالوا له ده بيقولوا عليك إيليا وفي ناس بتقول أرمية وفي ناس بتقول واحد من الأنبياء قال لهم انتوا بتقولوا ايه فبطرس قال له لا طبعا انت المسيح قال له برافو عليك ليه لأن الخبرة الشخصية أقوى من التأثيرات الخارجية مش مهم الناس بتقول ايه من صعوبة الخضوع الخضوع الظاهري ان الواحد يقول حاضر وخلاص يعني يطقطق راسه كده هو بيسمع الوعظة يعني كلام كويس ايوه بس ده ما يدخلش السما او انه في المثل اللي حكاه ربنا يسوع كان في ولدين الاب قال للاولاني ما تيجي تساعدني قال له حاضر ما راحش قال للتاني ما تيجي تساعدني قال له لا بعد شويه ضميره تعبه فقام راح وكان يقصد بيها اليهود والامم اليهود يقولوا حاضر بس ما يعملوش حاجه الامم عندوا في الاول الوثنيين بعد كده هم اللي مشوا هم اللي جريوا في الطريق الروحي سبقوا اليهود بكتير اذا اللوحه دي مهمه ده اللي معطلنا في الحياه الروحيه ده اللي مخلي الايمان ضعيف ان انا مش بقول حاضر للوصيه مهما كلفتني يحصل اللي يحصل ربنا قال كده هعمله خلاص مش هناقش لا عقلي ولا الناس مش هعيد وازيد هو قال بدل قال خلاص ابويا قال كنيسة قالت ضميري قال اتحسمت اللي يعرف يعيش بالطريقة دي هيجري هيجري جري في الطريق الروحي اخد كام آية كده سريعة آه يقول إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع الواحد من كتر الخضوع على فكرة اللي يخضع لربنا بسهولة بعد كده حتى للناس سهل عليه يرضي الناس يرضيهم بس بحكمة يعني أقصد إيه استعبدت نفسي للجميع دي كلمة كبيرة أوي يعني مش بقول بس حاضر ده أنا بقول خدمكم للدرجة دي طب ده أنت شخصية كبيرة يعني مش ليه زال روحك كده من كتر ما تعود يخضع على الله ما عندوش أدنى مشكلة أنه يريح الناس كلها يقول حاضر لكل الناس طالما ما فيهاش غلط يبقى بتوصل إلى طاعة سهلة لكل الناس لما يقول في أفسس خمسة خاضعين بعضكم بعضا لبعض في خوف الله يبقى الخضوع هيطلع بره دايرة ربنا حتى البعض لأن مفيش حاجة اسمها كمني بسمع ربنا مش هسمع ليك لا وليه أنت تحب كده نعمل اللي أنت شايفه نسمع لبعض يقول أيها النساء اخضعنا لرجالكن أيها الأولاد أطيعوا والديكم قبل كده يقول خاضعين بعضكم لبعض إذا الخضوع مطلوب من كل الناس لكل الناس بعد ما تخضع للوصية ولربنا وللكنيسة بعد كده الخضوع ينطلب من كل الناس أختم بالشعار ده قبل ما تطلب خضوع الآخرين ليك اتعود أنه إيه يجب عليك أن تخضع أنت بصوا بقى التدريب انتوا كتبتوا وصية في الاول مش كده بص انا عاوز امشي على تدريب بجد لو عرفتوا تعملوه شهرين حياتكم هتتغير جربوا جربوا خد وصية واحدة لكل اسبوع وصية واحدة لكل اسبوع اسبوع كامل وقول حاضر يا رب علقها اكتبها حتى لو وصية ثلاث كلمات اي وصية تحس انك انت محتاج دي وركز فيها لمدة أسبوع واحد طبعا في واحد غالبا أول أسبوع بيقع فبيكررها مفيش مشكلة المهم اقعد أسبوعين اشتغل على ثلاث أربع وصايا بس بأسلوب إيه حاضر من غير فصال شوف نفسك بعد شهرين هتحس إن في حاجات كتيرة اتغيرت لهذه الدرجة يعني هتلاقي حياتك الروحية اختلفت بس اختار الوصايا اللي انت عارف انها لسه بعيد يعني ما عملناهاش لو مش لاقي وصايا دور في مادة خمسة وستة وسبعة هتلاقي وصايا كتير قوي ما اتعملتش لو مش لاقي الوصايا تاني اقول التدريب لانه شايفه مهم لو مصدقين ان كلام ربنا هيغيرنا نختار وصية وننشغل بيها اسبوع وصية واحدة وعشان ما تنساهاش اكتبها في مكان واضح اذا كان على مكتب اذا كان على التلاجة اذا كان فوق السرير ممكن حتى يبقى كابل مشترك في الوصية او يبقى اصحاب متفقين على وصية وبعدين ينشغلوا بيها الاسبوع كله محبذا لو وصية تطبق كثيرا يعني في التعاملات مثلا وصايا التعاملات هتبقى ايه 100 مرة في اليوم 100 مرة مثلا شجعوا صغار النفوس خلاص اقعد اسبوع شجع كل الناس كل الناس صغار نفوس دي وصية هتخليك ما تبطلش تشجع طول الاسبوع وهكذا